يسوع كان رب هذه العائلة يدعى زكريا ابن أبي الملك ابن مماتي ألح في أن يعفى من الضرائب الباهظة ومن مظاهر الإذلال ده راجل مركزه كبير لكن دون جدول مما اضطره أن يغير اسمه الأول وصار مسلما مع كل أفراد أسرته وهكذا استطاع أن يحتفظ بوظائفه كمسؤول عن شؤون الحرب والخزانة وأن يعين ابنه ليحل محله وكان هذا الرجل معاصرا لآخر خلفاء الفاطميين وللسلطان صلاح الدين وكان شاعرا وكاتبا اشتهر بكتابته ومات في مدينة حلب في سوريا سنة 1290 وفي الإسكندرية عزم الأيوبيون على هدم كاتدرائية ماري مرقس التي تطل على مينائي الإسكندرية بحجة أنها بطبيعة موقعها هذا تعتبر حصنا عظيما يمكن أن يستفيد منه الصليبيون فيما لو وقعت المدينة في أيديهم كما أرسل صلاح الدين حملة لتأديب مملكة النوبة المسيحية وللقضاء على معاصر القبطية القوية في الصعيد الأعلى ولقد شاهد عام 1173 أول غزو إسلامي خطير ومخرب لبلاد النوبة المسيحية دمر خلاله دير القديس سمعان الحصين بالقرب من أسوان وديرا آخر عند بلدة أبريم دي في النوبة وقبض على عدد كبير من السكان بما فيهم الأسقف القبطي وزج بهم في غياهب السجون ثم بيعوا عبيدا في سوق النخاس بما فيهم الأسقف بلاد النوبة دي كان كلها مسيحيين أما مدينة قسط القبطية العظيمة المزدهرة فقد خربها الأيوبيون وهدمت بيوتها وكل أبنيتها ومنشآتها حتى سويت بالأرض ولم تقم لتلك المدينة قائمة منذ ذلك التخريب ومن وقتها أصبحت قرية صغيرة وبانتصارات صلاح الدين المتكررة على الصليبيين والذي وصل إلى الذروة بسقوط القدس سنة 1187 ميلادية تغيرت نفسية الأيوبيين وأصبحوا أكثر تسامحا من جهة الأعضاء ومنحهم السلطان صلاح الدين ديرا ملاصقا بالقدس والمعروف باسم دير السلطان اللي تقروا عنه وهو الدير الوحيد الذي لا يحمل اسم القديس أو شهيد دير السلطان والسلطان هو صلاح الدين الأيوبي لأن الخليفة العباسي اداله لقب سلطان كما أعاد صلاح الدين الكثير من الأقباط إلى وظائفهم العليا في الدولة كما استرد آخرون أموالهم وممتلكاتهم التي كانوا قد فقدوها واختار صلاح الدين قبطيا هو صفي الدولة ابن أبي المعالي الملقب بابن شرفي كسكرتير خاص له نحن لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان صلاح الدين في الإجراءات اللي اتخذها ضد الأقباط كان مدفوعا بروح التعصب البغيض أم أن ذلك كان لدواعي سياسية لكن الروح التي سادت تلك الفترة كانت روح غير سمحة نحو المسيحيين زادها مجيء الصليبيين إلى شرقنا الأوسط حتى أن نور الدين صاحب حلب ودمشق اللي هو كان صلاح الدين أيوبي جاي من قبله في الحملة على مصر كتب يوما إلى الخليفة العباسي يقول له إن المسلمين حكموا 500 عام ولم يسيئوا إلى النصارى أما الآن وقد انصرمت هذه الأعوام يجب أن لا يبقى هؤلاء النصارى في الإمبراطورية الإسلامية ولم يسلم ومن لا يسلم منهم يقتل لكن الخليفة كان مسلما تقيا عارفا بدينه فكتب له يقول انك لم تفهم صلاح الدين مع نصارى القدس بعد فتح المدينة المذكورة يظهره بمظهر الاعتداء فلقد نصت شروط التسليم تسليم القدس على أن المسيحيين الإفرنك يعتبرون وحدهم أسرى حرب وعليهم إن أرادوا فك هذا الأسر أن يدفعوا الدية الحربية أما النصارى من أهل القدس الوطنيين الشرقيين الذين ليسوا من الفرنج فقد طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من الاقامه في مساكنهم على ان يدفعوا الجزيه فاجابهم الى طلبهم هذا فاستقروا واشتروا من الفرنج ما, لا ما لم يستطيعوا حمله معهم الى بلادهم في عودته. ومن الامور اللي تذكر في هذا المقام ان قلعه القاهره قلعه صلاح الدين وهي من اهم اثار صلاح الدين بناها له مهندسان قبطيان هما ابو منصور وابو مسكور اثنين مهندسين اقبار زي سعيد بن كاتب الفرغاني المهندس القبطي اللي بنى لصلاح الدين لاحمد بن طولون الجامع بتاعه نتكلم كلمة بسيطة عن خلفاء صلاح الدين والأقبار بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي واجهت مصر حملتين صليبيتين خطيرتين حملة بتعرف اسم حملة جان دبريان وحملة الملك لويس التاسع اللي أسرت في المنصورة أما عن الحملة الأولى فقد نزل جان دبريان على ساحل دمياط واحتل المدينة فحدث رد فعل بين المسلمين بخصوص النصارى قالوا ايه هل سيستقبلوا الفرنج بحفاوه زي ما فعلوا النصارى الارمن والسوريين بره هناك في الشام مش عندنا وتساءلوا ماذا عساه يحدث لو حدث تعاون بين الفريقين الامر الذي يؤدي الى عواقب خطيره بالنسبه للمسلمين كان يوجد بدمياط عدد كبير من النصارى خاصة الملكانيين مثل هذا القلق من احتمال تعاون النصارى مع الصليبيين وهذه الهواجس كانت كافية لبعث الاضطرابات في القاهرة ويقول أحد المؤرخين شمل الذهول والفزع جميع السكان وراجت الإشاعات حول موقف النصارى فأصبحوا موضع الريبة وصار ضدهم عدد كبير من الناس وأصدر السلطان أمره بتعبئة نصف سكان مصر والقاهرة مختارين أو مكرهين لقتال الصليبيين أما النصارى المقيمين في القاهرة فلقد فرضت عليهم ضريبة وكذلك سائر الأغنياء وأراد السلطان أن يبتز الأموال من الأقباط بأي صورة فوضعت الأختام على كنيسة المعلقة وكنيسة الملكانيين ومعبد اليهود أما الحملة الصليبية الثانية بتاع لويس التاسع ملك فرنسا فكانت في زمن الملك الصالح أيوب اللي هو زوج شجرة الدر شجرة الدر دي كانت أرمنية هذه الحملة الصليبية بتاع لويس التاسع كانت حرب إبادة أرسل لويس التاسع للملك الصالح ابن أيوب رسالة تهديد كلها غطرسة وتبجح وبرضه الصالح أيوب رد عليه رسالة لا تقل غطرسة عن رسالته لكن اللي يهمنا ان الجو نتيجة الكلام ده تلبد بالنسبة للأخبار ولنا صورة واقعية لما حدث في مدينة دمياط ده فبينما كان لويس التاسع يستعد لمحاصرة دمياط قام المسلمون بقتل جميع النصارى القاطنين بالمدينة بلا شفقة ولا رحمة وفي اليوم التالي وجد الصليبيون مدينة دمياط خاوية ما قالوا دول نقتلهم لئلا يتعاونوا مع الصليبيين بعد ذلك حالت آه، حاقت وحلت جيوش لويس التاسع هزيمة ساحقة نتج عنها إبادتها عن بكرة أبيها وأسر لويس التاسع نفسه في المنصورة أربكة أربكت هذه الهزيمة عدد من الصليبيين وتملكهم الفزع وبلبل أفكارهم فأخذوا يشكون في إيمانهم ولما خيروا بين القتل دول الصليبيين اللي جايين لما خيروا بين القتل واعتناق الإسلام لم يترددوا في اعتناق الإسلام شيء مؤسف ننهي كلام هذا المساء بالحديث عن بعض الشخصيات القبطية في العصر الأيوبي. يأتي في مقدمة هذه الشخصيات شخصية الأنبا بولس البوشي نسبة إلى بوش جنب فنزويلا ده أسقف بابلون مصر القديمة كان عالما لاهوتيا جبارا خلف لنا مجموعة من الكتب للأسف ما تزال كلها مخطوطة حتى الآن كل اللي نعرفه عنه أنه رسم بيد البابا كيرلس الثالث المعروف باسم ابن لقلق البطرة 75 وكان معاصرا له من ضمن الكتب بتاعته المخطوطة رسالة عن الأدلة الفعلية التي توصل إلى معرفة الإله المتأنس المخطوط ده محفوظ بجامعة أكسفورد مجموعة من الأبحاث الدينية عن التجسد موجود بمكتبة البطريركية بالقاهرة العلوم الروحية مخطوط محفوظ بدير السريان المعلم والتلميذ وده كتاب يجمع آه، كل ما كتبه آباء الكنيسة القبطية عن سر الاعتراف وله تفسير لسفر الرؤيا كما له كتاب للحوار بين المسيحيين والمسلمين في أسلوب هادئ متزن يسمى كتاب المناقشات ثم له كتاب عن ميامر الأعياد السيدية ميمر زي رسالة كلمة سرياني معناها رسالة ال- الشخصية الثانية الأنبا يساب أسقف قوة وتقريبا نجهل كل شيء عنه إنما كل نقول أنه متوفي بعد سنة 1257 أهم عمل ينسب إليه أنه كمل سير البطاركة اللي بدأها آه، سويرة ابن المقطع والكتاب ما زال محفوظ والنسخة الوحيدة في العالم لهذا الكتاب موجودة بمكتبة دير السريان الشخصية الثالثة القس بطرس السدمنسي وهو من العلماء اللاهوتيين الجهابذة من أهم كتبه كتاب اسمه التصحيح في آلام السيد المسيح ليناقش الموضوعات المتعلقة بآلام المسيح المسيح صلى في البستان ليه قال إلهي إلهي لماذا تركتني ليه الحاجات دي كتاب كبير هذا الكتاب طبع قبل ذلك تعتبر كتاب ممتاز في الناحية الهندية كان راهبا بدير مارجرجس بسدمنت الجبل نواحي بني سويف واللاهون له 14 مؤلف وللأسف نحن لا نعرف منها في مصر سوى الكتاب الثالث الذكر اللي قلته لك. أما بقية الكتب فمبعثرة في مكتبات المكتبة الأهلية في باريس مكتبة الفاتيكان وبعض أديرة لبنان وعني بإخراجها مستشرف هو الرا- الراهب اليسوعي بطرس فان أكبر وتقدم هذا الراهب اليسوعي إلى جامعة ليون لنوال درجة الدكتوراه عن القس بطرس سدمنسي اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة. فالدكتوراه عن الراجل ده. الشخصيات الر- الشخصية الرابعة اسمه ابن المتين. الاسم بتاعه الحقيقي اسمه جرجس ابن العميد كان من أسرة قبطية كريمة كان أخوه الأسعد إبراهيم كاتب الجيوش في عهد الملك العادل الأيوبي كان قلب ابن المتين هذا يلتهب بحب الكنيسة وكان يتمتع بعقل جبار يميل للبحث ترك العالم وترهب بدير الأنبا يؤنس القصير بصرة في- بالقرب من حلوان وكرس نفسه للبحث والعبادة تضلع في اللغات القبطية والعربية واليونانية والمنطق والفلك والتاريخ لا نعرف عنه الكثير أما مؤل- مؤلفاته فأربعة لها قيمتها منها كتاب التاريخ المدني بعنوان المجموع المبارك وهو في جزئين ترجم إلى عدة عدة لغات من القرن السبعة عشر كما أن هذا الكتاب يعتبر من المراجع الأساسية التي استند- اللي استند إليها المؤرخ المسلم المقريزي في أوائل القرن الخمسة في كتاب التاريخ يعني كتب كتاب في التاريخ العام كما أنه أكمل كتابة تاريخ ال- يعتبر من أهم المراجع في التاريخ الإسلامي كتاب الطبري هو أكمله أما كتابه الرابع فكتاب في اللاهوت والعقيدة ويسمى مختصر البيان في تحقيق الإيمان اسمه الحاوي كتاب الحاوي ويقع في جزئين وده برضه من الكتب الجبارة شخصية الخمسة بطرس أبو شاكر بن الراهب ده كان سماه في المعلقة كنيسة المعلقة وألف كتاب في اللاهوت الشفة في كشف ما استتر من لاهوت المسيح ومكتب وله مقدمة في التسليس والتوحيد وكتاب في حساب الأبقي من الشخصيات الثانية شخصية اسمه ابن كبر لشمس الرئاسة أبو البركات ابن كبر كان أسيس كنيسة المعلقة وهو عالم من العلماء الأقباط العظام له كتاب مشهور جدا اسمه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة في جزئين وشخصية أخرى هو عالم الرئاسة ابن كاتب قيصر كان من كتاب الدولة من أهم الحاجات اللي بتنسب إليه أنه وضع كتابا في تفسير سفر الرؤية وكتب أخرى في اللغة القبطية أما الشخصيات اللي بعد كده ولاد العسال ودول دي عيلة كبيرة أهمهم ثلاث أولاد أدوا للكنيسة القبطية خدمات ضخمة إن هم الحاجات الكتب القديمة اللي اندثرت هم قدروا إنهم يحتفظوا بالتراث جليلا بعضهم شغل وظائف في الدولة كان لهم منزلة رفيعة في عهد الدولة الأيوبية وكانوا على دراية بالعلوم الدينية واللغات أشهرهم الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو إسحاق والشيخ فاضل الحكيم الأسعد أبو الفرج هبة الله والشيخ الفاضل الصفي أبو الفضائل الأمجد لهم مؤلفات عديدة في الدين واللغة القبطية وإلى الشيخ الصفي ينسب كتاب المجموع الصفوي اسمه مجموع كتاب المجموع الصفوي لابن العسال وهو كتاب جامع لقوانين الكنيسة ومن الكتب الكبيرة اللي تعتمد بها الكنيسة وتعتمد عليها بعد كتاب الدسكولية أما عن القديسين فأذكر لكم قديسا واحدا هو القديس الأنبا برسوم العريان الأنبا برسوم العريان هو من أسرة عريقة كان ابن كاتب الملكة شجرة الدر خلف له والده ثروة عظيمة احتقرها وآثر حياة الزهد في العالم فاعتزل العالم إلى مغارة في كنيسة أبو سفين في مصر القديمة لا تزال هذه المغارة باقية إلى اليوم وعاش حياة النصف حتى ساع قبره فتقاطر عليه كثيرون من المرضى وتمدد الرب على يديه بمعجزات كثيرة احتمل اضطهادات كثيرة من أجل المسيح فجلد ثم حبس ولبس في السجن فترة ثم أطلقوا سراحه عاد إلى الكنيسة وكان يصلي إلى الله أن يرفع الضيق عن شعبه فسمع الرب منه ورفع الاضطهاد وفتحت الكنائس وفي آخر حياته انفرد بدير سهران أو دير مرقوريوس أبو زيتين اللي هو معروف دلوقتي في المعصرة اللي جنب حلوان بدير الأنبا برسوم العريان ودفن هناك بركة هؤلاء الشهداء الذين ذكرنا أسماءهم وبركة القديسين وبركة هؤلاء المجاهدين الأقباط تكن معنا جميعا يا أحبائي إن قلب الإنسان يعتصر ألما وحزنا على التجبر الذي لا مبرر له وكل الغرض إكراه الأقباط على ترك دينه ورغم كل المآسي والضيقات التي تعرض لها الأقباط فما زال الأقباط فيه وما زالوا شهودا للمسيح الإله الذي نعبده من قلوبنا ونموت على اسمه وعلى الإيمان به والله الذي حفظ الكنيسة هذه الأجيال الطويلة والذي وعد أنه في وسط كنيسته فلن تتزعزع وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها يحفظ كنيسته ويهدي المخالفين ويعطيهم أن يفيقوا ليعرفوا ما يفعلون إن هذا الزمان الذي نحيا فيه لا يتسع لمشاعر البغضة والكراهية التي يحاول بعض المتزمتين قصار النظر وقصار العقول وضيق القلوب أن يفعلوه الرب يحفظ كنيسته ويدين محبة شعبنا
ويظلل بالسلام على ربوع بلادنا ويعطي الحكمة والسداد والتوفيق والإرشاد لرئيس جمهوريتنا السيد الرئيس أنور السادات الذي نحن نصلي إلى الله من أجله أن يحفظ الرب حياته من كل مكروه وأن يحفظه حاكما عادلا متزنا وطنيا عاملا على خير مصر وعلى خير هذا البلد لإلهنا كل المجد والكرامة والى الآن وإلى الأبد آمين. السادس من موضوعات هذه السلسلة التاريخية
وقد أعطينا له عنوانا كواكب زاهرة وسط عصور مظلمة كان الموضوع الذي تحدثنا فيه في المرة الماضية تكلمنا عن العصر الفاطمي ابتداء من الحاكم بأمر الله الحاكم بأمر الله مجرد اسم لكنه لا يعبر عن الحقيقة ونحن مضطرون أن نذكر اسمه كما هو معروف تكلمنا عن العصر الفاطمي ابتداء من الحاكم بأمر الله ورأينا المآسي التي تعرض لها شعبنا تعرض لها الأخبار تعرضت لها الكنيسة القبطية الأمر الذي لم يحدث مثله منذ الفتح العربي لمصر وانتهينا بالكلام عن الأيوبيين والحملات الصليبية على مصر وموقف الأقباط الوطني إذا وكيف أن الأقباط نالوا اضطهادا من الجانبين نالوا اضطهادا من إخوانهم المواطنين المسلمين الذين ظنوا خطأ أن هناك تعاطف تعاطف بينهم حيث أنهم هؤلاء الغزاة مسيحيون ثم تحملوا اضطهاد هؤلاء الغزاة الصليبيين الذين يختلف أقباط مصر عنهم من ناحية العقيدة وهذه كانت مسألة أكثر من جوهرية في تلك العصور هذا الأمر نحن لا نلاحظه الآن مسألة الاختلاف في العقيدة في نطاق المسيحية ولكن في ذلك الوقت كان الأمر كبيرا وعميقا كانوا ينظرون إلينا على أننا كفرة وعلى أننا هراطقة تكلمنا عن كل ذلك في المرة الماضية واليوم نتابع كلامنا عن الأخبار والكنيسة القبطية في ظل حكم المماليك والأسرار أي من سنة 1250 ميلادية حتى وصول الفرنسيين في الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت في سنة 1798 أي أن هذه الفترة التي سنتحدث عنها اليوم تشغل مدة زمنية تقدر بنحو خمسة قرون ونصف إنما كل الأحداث متشابهة وسوف نتوقف عن الأحداث الكبيرة بعد سقوط الدولة الأيوبية اللي أسسها صلاح الدين الأيوبي نشأت دولة اسمها دولة المماليك ودولة المماليك في ما يسمى بالمماليك البحرية وما يعرفون باسم المماليك البرجية المماليك البحرية سموا بهذا الاسم لأن كانت المساكن بتاعتهم في جزيرة الروضة بتطل على النيل والنيل عندنا بنسميه في اللغة العامية البحر فعرفوا باسم المماليك البحرية كما أن المماليك الآخرين الذين عرفوا بالمماليك البرجية سكنوا في أبراج في فوق جبل المقطم ولذلك عرفوا باسم المماليك البرجية. كلمة مماليك جمع مملوك مملوك يعني واحد مشترى بالفلوس يعني عبد فهؤلاء المماليك كانوا أرقاء أو كانوا عبيد ولا تظنوا ان كلمة عبيد معناها ناس سود لا الكلمة دي اطلقت على الناس اللي بيشتروا بالفلوس ففي عبيد بيض فهؤلاء المماليك كانوا من العبيد او الارقاء البيض وهؤلاء اما كانوا يؤثرون في الحروب او يشترون بالمال في اسواق النفاسه اسواق العبيد وبدأ استخدام المماليك في مصر استخدمهم ولاة مصر الإسلامية منذ زمن الصولونيين والأخشيبيين والفاطميين والأيوبيين وأكثر الأيوبيون من شراء المماليك من جهات مختلفة إنما معظمهم كان من أصل تركي وهؤلاء الأتراك أستطيع أن أقول بلا أدنى تردد أن حكمهم هو أبشع وأقذر حكم شهده العالم سوف لا أستطيع أن أنا أتكلم النهاردة عن أفادي إنما في أول كلامي في المرة اللي جاية سأشير إلى هذه النقطة يكفي أن تعلموا أن الأتراك في أواخر الحرب العالمية الأولى ذبحوا ذبحا من الأرمن مليون شخص لا في مبادئ ولا في قيم إنما في قذارة وفي آه اشتياق نحو سفك الدماء وهكذا نرى أن هؤلاء المماليك وإن كنا قلنا إحنا أن معظمهم بينتمي إلى أصل تركي انما في ناس جم من كده جزيره القرم هنا في شمال البحر الاسود في اواسط اسيا وبعضهم من بلاد القوقاز اسيا الصغرى فارس اللي هي ايران الحاليه وتركستان وبلاد ما وراء النهر اللي هو نهر الدجله وهكذا نرى ان هؤلاء المماليك لا ينتمون الى جنس واحد وان كانت نسبه كبيره منهم تركيه كانوا مسلمين وطريقة إسلامهم دي سكة ثانية لا نتعرض لها لكن ما نود أن نقوله أن إيمانهم بالإسلام كان سطحيا ولم يشاركوا شعب مصر آمال أو حتى لغته ما يكلموش عربي ثم كثر كثر عددهم وقيد لهم ان يحكموا اقليما غنيا كمصر هؤلاء الناس المماليك العبيد ال ال ال المتنبي قال في كفور الأفشيدي لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس منافيد هؤلاء العبيد مش بس حكموا مصر 500 550 سنة ولكن امتد نفوذهم إلى خارج مصر ووضعوا أيديهم على بلاد أخرى زي بلاد الشام امتد نفوذهم إلى الحجاز ولكنهم احتفظوا بشخصياتهم في مدة تصنيعهم لمصر كانوا دائمي الصراع مع بعضهم البعض يقتلوا بعض لكن عند الخطر الخارجي كلهم يبقوا رجل واحد وظلوا منفصلين عن المصريين محتفظين كده بشخصيتهم لأن العنجهية التركية معروفة هم بيحسوا إنهم أرقى من الناس المصريين أو الشعوب المصرية تعاطف معهم المصريون المسلمون ضد أقباط مصر لا لشيء سوى رابطة الدين وحده يعني يخلوا الناس العبيد دول يتحكموا في البلد ويظلموا إخوتهم في الوطن لا لشيء إلا لرابطة الدين ونستطيع أن نتصور مدى الفوضى التي وصلت إليها البلاد في ظل حكم هو أقرب إلى الإقطاع ومراكز القوة الذين يمثلهم هؤلاء المماليك وذلك من نحو سبع قرون حيث لا قانون ولا ديمقراطية ولا ضمان لإنسان يعيش في هذه البلاد لا على حياته ولا على أمنه ولا على ماله وبلا أدنى مبالغة نستطيع أن نقول أن عصر المماليك كان كارثة عظمى بالنسبة لأقباط مصر وسنحاول أن نقدم بعض أمثلة لمعاناة الأقدار هذه المعاناة التي بلغت حدا زائدا ربما فاق التصور ولم يكن من دافع للمتاعب التي حاقت بالأخبار سوى مشاعر الحقد الذي امتلأ به نفوس فريق من المواطنين ضد الأخبار فسعوا بالوشاية إلى الحكام وإلى هؤلاء المماليك كل مملوك عنده إقطاع مماليك صحيح أن كان فيه سلطان يمثل الحكومة المركزية إنما هؤلاء المماليك أو الأمراء كانوا آه كانوا قوة ليهم سلطان أن يعملوا فسعى هؤلاء المواطنين المسلمين بالوشاية إلى الحكام وإلى هؤلاء المماليك وحركوا شعب مصر الطيب ونقول شعب مصر الطيب بلا أدنى تردد فالصفات التي يتحلى بها المصريون ربما لا نكون مبالغين أن قلنا أن شعبا آخر على سطح هذا الكوكب الذي نعيشه لا يتمتعون به حرك هؤلاء الحاقدون شعب مصر الطيب من المسلمين ضد الأخبار الذي أثبت التاريخ كفاءاتهم في شتى المجالات وأمانتهم التي صارت مضربا للأمثال الأمر الذي جعل الاستغناء عنهم في الدواوين والمصالح الحكومية ضربا من المستحيل فقد كان الحكام يستغنون عن الأقباط حينا لكنهم سرعان ما كانوا يردونهم إلى أعمالهم ووظائفهم طب ونعمل إيه في روحي بقى إذا كان ربنا مديني كفاءة وأنا على خلق أعمل إيه بقى الناس بيحسدوا الأقباط طب وذنبهم إيه هل ذنب إنسان يبقى أخوك ويبقى أمين هذه هذا الأمر الذي أقوله لكم يشهد به المؤرخون المسلمون وأنا أمامي شهادة لأحد الأساتذة في التاريخ الإسلامي المحدثون هو الدكتور علي إبراهيم حسن في كتابه مصر العصور الوسطى يقول في عصر المماليك قاس القبط كثيرا تحت حكمه وإن لم يتعرض المماليك لآرائهم الدينية ولم تكن سياسة سلاطين المماليك في معاملتهم واحدة والحق أن القبط كانوا ذوي نشاط ظاهر في دواوين الحكومة المملوكية وكانوا لازمين لحسن سير الأمور المالية في البلاد ومع ذلك فإن الحكومة كانت تقصيهم عن الوظائف بين حين وآخر تحببا إلى الشعب وإرضاء لروح التعصب إرضاء لروح التعصب لا هذا ليس كلامي غير أن هذا الإخطاء كان قصير الأمد لأن وجودهم في تلك الوظائف كان ضروريا فقد كان حكام مصر من المماليك يشعرون بخلل في الأداة الحكومية بعد ترك الأقباط لها ولأن وكان شعور المماليك يثور على رعاياهم الأقباط بسبب استمرار ذلك العداء الذي قام بين المماليك والصليبيين وفي سنة 700 هجرية صدر مرسوم يحرم استخدام أحد من النصارى أو اليهود بديوان السلطان أو بدواوين الأمراء إلا من أسلم منهم ده كلام الأستاذ الدكتور ده انما الكلام ده احنا هنشرحه باسلوبنا دلوقتي الا من اسلم منهم ونودي في القاهره لان كل من خالف احد هذه القيود كان جزاؤه القتل واعلن بعض فقهاء المسلمين تذمرهم من المبالغه في التراخي مع المسيحيين وحاولت العامه عامه الشعب القيام على النصارى مما اثار شعور المسيحيين وجعلهم يعمدون الى اشعال النيران في القاهره ده كلام هنرد عليه دلوقتي انما يكفيني هذه الشهاده هنجيب شوية أمثلة، أمثلة بس مجرد أمثلة في 500 550 سنة. لعل أول كارثة حلت بالأقباط في عهد أول سلاطين المماليك البحرية كانت على يد الوزير شرف الدين أبو, أبو القاسم هبة الله ابن صاعد الذي مع الأسف الشديد كان قبطيا وأسفل فلقد أثقل هذا الرجل جدا على الأخبار فأخذ يتفنن في كيف يثقل عليهم الضرائب لكن سرعان ما حلت به اللقمة الإلهية فغضب عليه هؤلاء المماليك اللي ما كانش لهم أمان أبدا فصوبرت جميع أمواله وأملاكه وأخيرا قتل وفي عهد الظاهر بيبرس البندقداري الظاهر بيبرس نسبة إلى الظاهر ببر حي الظاهر اللي في مصر الظاهر ده نسبة إلى هذا الرجل حدثت في سنة 1265 كارثة كبيرة ألمت بالأخبار وهناك روايتان لنفس الكارثة رواية بيقولها لنا مؤرخ إبسي ورواية بيقولها لنا مؤرخ مسلم أما المؤرخ الإبسي فهو المفضل ابن أبي الفضائل في كتابه تاريخ السلاطين المماليك خلاصة هذه الكارثة أن السلطان الظاهر ببرد كان في الشام وحال رجوعه من الشام أمر بالقبض على أهل الذمة أهل الذمة اللي هم النصارى واليهود فقبض عليهم عن بكرة أبيه وأخذت لهم نار بالحطب في جورة كبيرة بالقلعة إلى جوار القلعة وأراد حرقهم أحياء فتقدم راهب حبيب كان أصلا يعمل كاتبا في ديوان الإنشا وبعد ذلك زهد في الدنيا وترهب في جبل حلوان توحد ولذلك سمي بالحبيب وقيل انه عثر على كنز في احدى المغارات في الجبل المغرب والراجل الراهب ده خلى شغلانته انه يساعد كل انسان متضايق يفك ضيقته بالفلوس من جميع الاديان فبلغ خبر السلطان الظاهر بيضة فأحضره وطلب منه المال فشرح له أنا بعمل إيه بالفلوس؟ قال له ما الفلوس هتجيلك في الآخر أنا بساعد الناس المتضايقين واللي بيبقوا متضايقين متضايقين بسبب الضغوط الحكومية الضرايب اللي عاوزينها منهم فأنا هديهم الفلوس دي والفلوس هتوصلك فسيبني انا يعني امارس الهوايه بتاعتي في مساعده الناس الفقراء والفلوس هتجيلك اما بالنسبه للناس اهل الذمه اللي اللي, اللي قبض عليهم وعاوز يحرقهم بالنار فتقدم هذا الراهب الحبيب عشان يدفع الفديه او المبلغ اللي قرروا عليهم كان 500 الف دينار على اساس يدفع منها كل سنه 50 الف دينار دي الروايه بتاع المؤرخ السبتي واللي نقدر نطلع بيه من الروايه دي هي ان ال ال السلطان الظاهر بيبرس افتعل افتعل الموضوع ده عشان ياخد الفلوس من الراجل الظاهر ده لكن المؤرخ المسلم المقريزي يروي رواية أخرى عن إحراق النصارى ويدعي أن حرائق كثيرة شبت في القاهرة ومصر كلمة مصر هنا يعني مصر القديمة في مدة سفر السلطان الظاهر بيبر خارج مصر وأشيع أن ذلك من النصارى فأمر السلطان بجمع النصارى واليهود وأنكر عليهم الأمور التي تفسخ عهدهم من بعد الفتح العربي انتوا عارفين ان في حاجة قلنا عليها اسمها عهد عمر الخليفة عمر بن الخطاب أعطى الأمان لأهل الذمة على أساس إن هم يراعوا حاجات معينة تضمنت في وثيقة كبيرة اسمها عهد عمر أو العهد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب وسموهم أهل ذمة النصارى واليهود يعني هم في ذمة المسلمين ذمتهم يعني لما واحد يكون واخد فلوس يقول دي في ذمتي انا ليك في ذمتي 100 جنيه فالنصارى واليهود في ذمه المسلمين ولذلك عرفوا باكل اهل الذمه بيقول ان السلطان الظاهر بيبرس انكر عليهم هذه الامور التي تفسخ عهدهم العهد بتاع عمر وامر باحراقهم فجمع منهم عالم عظيم في القلعه واحضرت الاحطاب الحطب والحلفه اللي بيولعوا بيها وامر بالقائهم في النار فلازوا بعفوه وسالوا المن عليهم وتقدم الامير فارس الدين اقطاي رئيس العساكر او اتابك العساكر فشفع فيهم على ان يلتزموا بالاموال التي احترقت الحاجات اللي اتحرقت وان يحملوا الى بيت المال بيت مال المسلمين خمسين الف دينار على اي حال انا لا اجد في الروايتين آه، فرق كبير كل الهم ان هو عاوزين فلوس سواء ادعوا عليهم انهم حرقوا حاجات في القاهره او دون ذكر هذه الواقعه فعاوزين منهم فلوس في سنة 1280 في عهد المنصور سيف الدين قلاوون أقيل جميع النصارى الذين كانوا يعملون في ديوان الحرب أو ديوان الجيش وحل محلهم مسلمون وفي نفس اليوم الذي قامت السلطات بتنفيذ هذا القرار هدم دير الخندق دير الخندق هو دير الأنبا رويس دير الأنبا رويس الحالي اللي فيه الكاتدرائية وفيه المقر البابوي الدير ده ما كانش في الحتة دي بس كان بيمتد الناس منكم اللي بينزلوا مصر وعارفين الحتة اللي فيها دير الملاك البحري اللي في شارع آه، الحدائق الأكبر في شارع مصر والسودان كانت حتة على بعضيها ده اسمه دير الخندق ولغاية دلوقتي في شارع صغير كده هناك جنب كنيسة الملاك اسمه شارع الخندق في نفس اليوم اللي نفذوا فيه القرار بتاع آه، إقالة جميع النصارى اللي بيعملوا في ديوان الحرب أو ديوان الجيش هدم دير الخندق ولم يصرف فيه حجر على حجر واشترك في عملية الهدم والتخريب جمع غفير من الشعب ويذكر التاريخ أنه في سنة 1284 ميلادية تمرد المماليك المماليك نفسهم بينهم وبين بعض على نفس هذا السلطان اللي هو المنصور سيف الدين قلاوون فغضب جدا غضبا أعمى بصيرته وأفقده ثوابه فلم يميز بين المذنب والبريء ولا بين القوي والضعيف فأعمل فيهم السيف ثلاثة أيام متوالية حتى غصت الشوارع والطرقات بجثث القتلى رجالا ونساء وأطفالا هذا العاطل في الباطل فجاء إليه العلماء العلماء المسلمون متوسلين أن يرحم الناس ويرفع عنهم هذا البلاء وهنا يقول المؤرخون أنه انتبه من غفلته وأراد أن يكفر عن ذلك خلي بالك أراد أن يكفر عن ذنبه فبنى تكايا للفقراء تكايا جمع السجن حتى يأتوا فيها الناس الفقراء بنى تكايا للفقراء ومستشفيات لمعالجة ذوي الأسقام وبكفر عن ذنبه وأراد أن يضيف إلى هذه الحسنات شيء آخر يكفر عن ذنبه بمقتضى تفكيره وكان هذا التكفير هو التضييق على النصارى فضيق عليهم واشتد عليهم فأمر أن لا يركبوا خيلا ولا بغالا وألزمهم بأن يركبوا الحمير ويسدوا الزنانير على أوساطهم نفس الحاجات القديمة وأمر أن لا يحدث نصراني مسلما وهو راسب ينزل ولا يلبس ثيابا مدخولة وغير ذلك من أنواع الذل والهوان اللي كان المقصود بها التحقير الأدبي إنما ما واحد يكفر عن سيئاته بالحكاية دي وحدث حادث آخر ترتب عليه اضطهاد شديد للأخبار في عهد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون يقول المقريزي ده مؤرخ مسلم في القرن الخمس في النصف الاولاني من القرن الخمسطاشر ان هؤلاء النصارى اللي كانوا بيشتغلوا في الدواوين وفي الوظائف صاروا يعاملون المسلمين بأنفة طبعا احنا المقريزي ده مصدر مهم خالص من المصادر اللي احنا بنعتمد عليها في الفترة دي بالذات وطبعا احنا ما نستكثرش ان هو يعني بيعبر عن وجهة نظره كمسلم أما النصارى صاروا يعاملون المسلمين بأنفة بعد كل اللي اللي جاهم ده يعاملوا المسلمين بأنفة مراء مماليك صادف يوما وهو ذاهب إلى دار مخدوم مخدوم هو الأمير المملوك شاهد سمسارا كان مطلوب منه مبلغا من المال ثمن غلة اشتراها من شون الأمير فطلبه الكاتب الإبتي بما عليك هات اللي عليك فاعتذر وبعدين قال له امهلني أياما قال له لا يا تدفع الفلوس يا تيجي عند الأمير يعني تعرف شغلك أنت وهو أنا راجل عبد المأمور زي ما بيقولوا وهنا أمر غلمانه الكاتب الإبتي أمر غلمانه بأن يقبضوا عليه ويغدوه رغم أنفه إلى الأمير فاجتمع الناس وتوسطوا لدى الكاتب الإبتي حتى يخلي سبيله فلم يرضى فتكاثروا عليه وألقوه عن حماره وأطلقوا السمسار المدين بالقوة وبعد كده انهالوا قطعا وضربا لهذا الكاتب وإذ كان قريبا من دار الأمير بتاعه المملوك بعد يستنجد بالأمير فأرسل الأمير المملوك طائفة من غلمانه ورجاله فأنقذوا الكاتب من أيديهم من أيدي الغوغاء وهموا بالقبض عليهم لكنهم هربوا هربوا راحوا فين راحوا للسلطان اللي بيحكم البلد يستغيثون به وماشيين عدد كبير زي مظاهرة كل شوية ينضم لهم ناس كل شوية ينضم إليهم ناس إلى أن كثر عددهم جدا وراحوا القلعة السلطان كان بيقعد في القلعة وقعدوا يهتفوا يزعقوا فلما سمع صياحهم أرسل يسأل عن الخبر فابتدوا بقى يقولوا له ويبالغوا في الكلام عن تعظم النصارى وقسوتهم واشتكوا ان الامراء المماليك بيحموا الاقباط فخشي ده كلام بقى ده كلام المقريزي خشي السلطان سوء العاقبه ولم يرى لإبقاء هذه الفتنة سوى إهلاك النصارى فأمر بجمع كبار كتاب الأمراء الأباط وإحضارهم بين يديه ليقتلهم طب مش تحقق شوفوا الكلام ده ايه مفيش تحقيق مفيش تحقيق فتشفع فيهم امير من المماليك اسمه بدر الدين بيدرة كان نائب السلطان وأمير آخر اسمه سنجر الشجاع وأخذ يستعطفها حتى عفى عنهم عن الأباط بشرط ألا يستخدم أحد من الأمراء نصرانيا ولا يهوديا وأن يعرضوا عليهم الإسلام طب ومال دي ومال دي؟ ايش دخل؟ ايش دخل الحكايه دي؟ أن يعرضوا عليهم الإسلام فمن امتنع عن قبول الإسلام واعتناقه كان هو الجاني على نفسه ومن أسلم استبقوه أنا نفسي بس عقلي يدخل فيه الحكاية دي إيه دخل الموضوع الدين ده في إنسان بيشتغل وما لزوم الخانة اللي بتتكتب في الاستمارات بتاعة الاستخدام الديانة ايه لازمتي انا كمصري هم بيطلبوا مني ايه غير العمل مال مالهم ومال الديانة بتاعتهم لكن الموضوع ليه خلفيات قديمة أن يعرضوا عليهم الإسلام فمن امتنع كان هو الجاني على نفسه ومن أسلم استبقوه ونودي بذلك في القاهرة ومصر القديمة ده بيبين اتجاه السلطان وبناء عليه انتهز رعاع المسلمين والحاقدون هذه الفرصة وتتبعوا النصارى أينما كانوا ده كلام المقريزي مش كلامي هجموا على بيوتك ونهبوها وقتلوا جماعة منهم وأخرجوا النساء وسبو وسبوهن ونهبوا كنيسة المعلقة وقتلوا بها جماعة من المسيحيين كل ده مش كافي لتهدئة خواطر وغضب السلطان فاشتد غضبه على كتاب الديوان من النصارى فأمر بإحراقهم يعني يتحرقوا أحياء قائلا إني لا أريد أن يكون في دولتي ديوانا نصرانيا وللمرة الثانية تشفع فيهم نائبه الأمير بيدرة وما زال بالسلطان حتى سمح بأن يعتنق منهم الإسلام بأن من يعتنق منهم الإسلام يستقر في خدمته ومن امتنع يقتل فخرج إليهم الأمير اللي هو الأمير بيدرة ده اللي كان بيتوفى قال لهم أنا ما فيش غير كده بقى فيش غير الإسلام أو تتقتل وأعلمهم بذلك وللأسف وللأسف الشديد آثروا الإسلام على القتل وكتبت عليهم إقرارات ذلك وأخذها بيدرة ودخل بها إلى السلطان وللحال للحال أمر بالخلع عليهم يدوهم مكافآت وحاجات وإبقائهم في خدماتهم وبعد ظهر نفس اليوم أخذوهم إلى مجلس النائب اللي هو بيدرة وكان القضاة المسلمين مجتمعين فجددوا إسلامهم بحضرتهم كل هذا بينما كان العامة مستمرين في سطوهم على البيوت ونهبها ولم يستطع المسؤولون إيقاف ثورة العامة ضد الأخبار إلا باستخدام القسوة معه إذا كان مؤرخ مسلم يقول الكلام ده الحقيقة تبقى إيه؟ وتمت مأساة غريبة حدثت في سنة 1301 ميلادية عهد الناصر محمد بن قلاوون وعهد الناصر محمد بن قلاوون يعتبر عهد شؤم وكارثة كبرى على الأقباط كان يبيد الأقباط إبادة جماعية في هذا التاريخ اللي هو سنة 1301 وصل إلى القاهرة وزير من المغرب في طريقه إلى الحج هذا اجتمع بالملك الناصر محمد بن قلاوون وابتدى يتكلم معاه في امر اليهود والنصارى قال له انا شايفهم هنا عندكم يعني شامين نفسهم وعندنا في المغرب هم في غايه الذل والاوان ازاي بيرك- بيلبسوا افخر الثياب ويركبوا الخيل والبغال ويستخدموا في اجل المناصب ويتحكموا في رقاب المسلمين هذا الكلام كان له تاثير سيء في نفس قلاوون والراجل الوزير المغربي قال له لقد انقضى عهد ذمتكم من 600 سنه اللي هو العهد آه، بتاع عمر قال له ان عهد ذمت- ذمتهم انقضى من سنه 600 هجريه من 600 سنه هجريه فاثر كلامه عند المسؤولين فامر بان لا يستخدم احد ذميا لا في الجهات السلطانيه ولا عند الامراء وتغير عمامتهم يلبس النصارى العمائم الزرق الإبت يلبس علم زرع وتشد في أوساطهم زنانير ويلبس اليهود عم صفر وأن يلتزموا بالعهد العمري وهناك قصة عجيبة نجدها في الكتب تحت اسم عيد الشهيد كان الأقباط يقيمون احتفالا سنويا أو زي اللي بنسميه مولد يوم 8 بشمس في جهة شبرا يسمونه عيد الشهيد ما فيش غير كده وأنا أرجح أن هذا الشهيد هو يوحنا أو يؤنث السنهوسي السنهوس دي بلد جنب منيا الأمس ويذكر في كتاب الصادق الأمين اللي هو السنكسار إن جسده أو ذخيرة منه موجودة في شبرا الخيمة وشبرا الخيمة هي هي شبرا البلد هي بالقبطي شبري انكيني أو انخيني شبر انخيني شبرا الخيمة بقت شبرا الخيمة اللي هي شبرا شبرا بتاعتنا كان الاحتفال ده احتفال عظيم يستمر ثلاث ايام وكانوا الناس بيقولوا من كل حته في مصر وينصبوا الخيام على النيل وثمانية بشمس بشمس ده في الحر فتبقى يعني زي كانهم بيصيفوا زي حكايه ميت تمسيس او الحاجات اللي بالطريقه دي وكانوا يحتفلون به احتفالا عظيما فأصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمرا بإبطال هذا الاحتفال سنة 1303 وظل ممنوعا لمدة 36 سنة ولسبب ما أنا مش عاوز أذكر السبب ده لأن أنا أخجل منه أعيد التصريح بالاحتفال بهذا العيد وحدث ايه اللي يخليني اقول ال- ال- القصه دي؟ ان في سنه 1356 ميلاديه تحرك المسلمون على الاحبار وعملوا حصر للاوقاف القبطيه المح- الموقوفه على الكنائس والاديره وجدوها 25 ألف فدان طب ده يدل على ان الناس الأقباط خيرين بيوقفوا على جهات البر فتقرر الاستيلاء على 25 ألف فدان وتتوزع على أمراء المماليك في ال- تضاف إلى الإقطاعيات بتاعتهم وهدمت عدة كنائس وفي هذه السنة خرج الحاجب والأمير علاء الدين علي بن الكوراني والأسماء دي في شوارع موجودة في شبرا لغاية النهارده الامير علاء الدين علي بن الكوراني ده كان والي القاهره خرجوا وهدموا كنيسه شبرا الخيمه دي اللي فيها ذخيره الشهيد كانت محفوظه في صندوق واحضروه الى الملك الصالح ده احد سلاطين المماليك فاحرق الجسد او جزء الجسد بين يديه في ميدان كان ميدان عام جنب القلعه وذري رماده في البحر حتى لا يأخذ الأبار دي رواية المقديس حتى أجساد القديسين حرقوها ثم ننتقل الآن إلى الكلام عن مأساة شملت القطر المصري كله من أسوان لاسكندرية لدمياط وهدمت فيها الكن- الكنائس على هذا المستوى العالي في سنة 1320 ميلادية نعرفش ايه اللي حصل لما يبدو ان كان هناك مؤامرة عامة بمجرد اشارة اشارة اعتدى الشعب على الاقباط في جميع انحاء القطر المصري وقتلوهم وهدموا كنائسهم والمرجح تبعا لذلك ان دي حركة عامة مدبرة ونحن لا نعلم هل كان السلطان مح- الناصر محمد بن قلاوون على علم بهذه الحركة المبيتة والتي دبرت في الخفاء أو دبرت في الخفاء نحن لا نعلم على أي حالات سواء كان يعلم أو لا يعلم فقد أيد هذه الحركة وشجعها بل زادها عنفا ويدون لنا المؤرخ المسلم المقريزي اللي هو المصدر الرئيسي لنا في الفترة دي هذه الاضطهادات بتفاصيلها نقتطف بعضا مما ذكروا يقول بعد ما قال ان الم- السلطان الناصر محمد بن قلاوون حفر بركه كبيره سميت البركه الناصريه والحفر انتهى الى جنب كنيسه كانت مشهوره قوي في مصر اسمها كنيسه الزهري بعد كده يقول ايه انا هنقل لكم الكلام بالتفص- بال- بالنص فلما انتهى الحفر الى جانب كنيسه الزهري وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيه وبجانبها ايضا عده كنائس اخذ الفعل في الحفر وعلى اي حالات الجزء ده في القاهره القديمه والقاهره القديمه زي ما بنوها الناس الفاطميين كانت في المنطقه بتاعه الازهر والغوريه والحته دي وحرس الروم وحاره طويله الحته دي القديمه نفس دير الانبر ويت اللي هو فيه مقر قداسه البابا حاليا ده كان خارج القاهره والحته دي كلها كانت صحراء لما انتهى الحفر الى جانب كنيسه الزهري وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيها وبجانبها ايضا عده كنائس اخذ الفعله الفعاليه في الحفر حول كنيسه الزهري حتى بقيت قائمه في وسط الموضع الذي عينه السلطان للحفر وزاد الحفر حتى تعلقت الكنيسة بقت كده لوحدها وكان القصد من ذلك أن تسقط الكنيسة من غير قصد لخرابها يعني هم عاوزين يوقعوها بس من غير يعني ما وصارت العامة من غلمان الأمراء العمالين في الحفر وغيرهم في كل وقت يصرخون على الأمراء في طلب هدمها وكان الأمراء يتغافلون عنهم إلى أن كان يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر ربيع الثاني كل اللي هيحصل هيحصل يوم الجمعة ووقت صلاة الجمعة ويبدو أنه كانت هناك صلوات ترفع من أجل هذا الموضوع يوم الجمعة التاسع من شهر شهر ربيع الآخر من هذه السنة وقت اشتغال الناس بصلاة الجمعة والعمل من الحفر بطال تجمع عدة من غوغاء العامة بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال مرتفع الله أكبر ووضعوا أيديهم بالمساحي ونحوها في كنيسة الزهري وهدموها حتى بقيت كوما كوم وقتلوا من كان فيها من النصارى وأخذوا جميع ما كان فيه وهدموا كنيسة بومينا على اسم مارمينا التي كانت بالحمراء حتى قريبة وكانت معظمة عند النصارى من قديم الزمان وبها عدد من النصارى قد انقطعوا فيها ويحمل يحمل إليهم نصارى مصر سائر ما يحتاج إليه الشعب ويبعث إليها بالنذور الجليلة والصدقات الكثيرة فوجدوا فيها مال كثير ما بين نقد ومتاع وغيره ثم مضوا من كنيسة الحمراء بعدها هدموا بعدما هدموها إلى كنيستين بجوار السبع سقايات تعرف إحداهما بكنيسة البنات كان يسكنها بنات النصارى وعدد من الرهبان فكسروا أبواب الكنيستين وسبوا البنات خدوا البنات يبدو أنهم كانوا عذارى وكنا زيادة على ستين بنتا وأخذوا ما عليهن من الثياب عروهم ونهبوا سائر ما ظفروا به وحرقوا وهدموا تلك الكنائس كلها هذا والناس في صلاة الجمعة فعندما خرج الناس من الجوامع شاهدوا هولا كبيرا من كثرة الغبار ودخان الحريق وهرج الناس ومرجهم وشدة حركاتهم ومعهم ما نهبوه فما شبه الناس الحال لهوله إلا بيوم القيامة قالوا ده القيامة قال ده كلام المصريين بعد كل هذا ترامت هذه الأخبار إلى السلطان محمد بن قلاوون في القلعة وحاول أن يسيطر على الموقف أو هكذا قالوا وبعدين هننتقل لكلام المقريزي مرة ثانية وإذا بخبر قد ورد من القاهرة أن العامة صارت في القاهرة وخربت كنيسة بحرث الروم وكنيسة بحار الزويلة وجاء الخبر من مدينة مصر مصر القديمة أيضا بأن العامة قامت بمصر في جمع كثير جدا ودحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع فأغلقها النصارى وهم محصورون بها ويقال ان السلطان بدا هو وامراؤه يتحركون في اتجاهات مختلفه لمحاصره هذه الفوضى وامر السلطان بقتل من, بقتل من قدروا عليه من العامه او هكذا قال ثم يقول المقريزي فيما يختص بالكنيسه المعلقه ان الوالي والي القاهره ذهب الى الكنيسه المعلقه ولكن الهمج رجموه بالحجارة ففر منهم فجرد أتباع الوالي ومن معه السيوف يريدون الفك بالعامة فوجدوا عالما لا يقع عليه حق ناس كثير وخاف سوء العاقبة فأمسك عن الخف عذر أصبح من ذنب ومحكومة إيه وأمر أصحابه بإرجاف العامة يخوفوهم بس من غير إهلاك دم وأمير آخر وصل إلى كنائس الحمراء وكنائس الزهري ليتداركوها فإذا بها قد بقيت كيمان أكوام من التراب ليس بها جدار قائم ويستطرد المقريزي فيقول وكان الأمر في هدم هذه الكنائس عجبا من العجب خلي بالكم الكلام اللي جاي عجب من عجب ليه؟ هيقول ان ربنا هو اللي كان عاوز الكنايس دي بتوع الناس الكفار دول تتهدم وهو ان الناس لما كانوا في صلاه الجمعه في هذا اليوم بجامع قلعه الجبل فعندما فرغوا من الصلاه قام رجل رجل من الاوليه يعني بحسب التعبير بتاعهم راجل فقير ولي كان قام رجل وهو يصيح من وسط الجامع اهدموا الكنيسه التي في القلعه اهدموها واكثر من الصياح المزعج حتى خرج عن الحد وما أن خرجوا من الجامع بعد صلاة الجمعة حتى وجدوا الكنيسة قد هدمت وفي الجامع الأزهر في صلاة الجمعة أيضا بعد الأذان وقبل الخطبة أخذ أحد الناس برضو المستشيخين يصيح اهدموا كنائس الطغيان والكفر نعم الله أكبر وفتح الله ونصر وفتح لله ونصر وخرج الناس إلى باب الجامع فرأوا النهابة اللي بينهبوا ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من النهوب فسألوا عن الخبر فقيل قد نادى السلطان بخرائب الكنائس هم قالوا كده فظن الناس الأمر كما قيل إن يعني بتصريح من الحكومة حتى تبين بعد قليل أن هذا الأمر إنما كان من غير أمر السلطان وكان الذي هدم في هذا اليوم من الكنائس بالقاهرة كنيسة حرق الروم وكنيسة بالبندقانيين وكنيستين بحرق دويلة أما خارج مصر والقاهرة فحسب رواية المقريزي أنه هدمت أربع كنائس بالإسكندرية وكنيستين في مدينة دمنهور كل ده أثناء صلاة الجمعة وفي الوجه الإبلي هدمت ست كنائس بؤوس قوس وما حولها في ساعة واحدة وتواتر الخبر من الوجه الإبلي والوجه البحري بكثرة ما هدم في هذا اليوم وقت صلاة الجمعة وما بعدها من الكنائس والأديرة في جميع أقليم مصر كله ما بين قوس والإسكندرية ودمياط وبعد كل هذا نقرأ العجب فيما قال المصري يقول ايه فاشتد حمص السلطان على العام خوفا من فساد الحال واخذ الامراء في تسكين غضبه وقالوا هذا الامر ليس من قدره البشر فعله ولو اراد السلطان وقوع ذلك على هذه الصوره لما قدر عليه وما هذا الا بامر الله سبحانه وبقدره لما علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم ليكون ما وقع نقمة وعذابا لهم من الله يعني إلى هذا الحد وصل الحال وكأنه كان انتقاما إلهيا وشوفوا ازاي المماليك والناس دول بيبرروا يبرروا للجرائم ضد الأقوال المماليك دول هم اللي في لهم كل حاجه في الوقت ده ننتقل لنقطة أخرى عن حرائق اجتاحت القاهرة ونسبوا حرقها للنصارى برضو بنرجع للرواية بتاعت المقريض لم يمضي سوى شهر من يوم هدم الكنائس حتى وقع الحريق بالقاهرة ومصر في عدة مواضع وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكنائس ويصف لنا هذا المؤرخ كيف أن النار أخذت تنتقل من موضع إلى موضع حتى ظن الناس أن القاهرة, القاهرة كلها احترقت وساعد على ازدياد الحرائق شدة الريح في ذلك اليوم حاولوا ان هم ينسبوا للنصارى او للأقباط ان هم اللي دبروا الحريق ده وقالوا انهم قبضوا على راهبين وعلمان من النصارى فاستدعى السلطان البطريرك بتاع الاباط واحضر امامه الراهبين والنصراني واعترف اعترفوا امامهم بفعلهم ده كلام المقريزي ده كلام المقريزي وانا استبعد هذا استبعادا كاملا اعترفوا امامه بفعلهم فبكى البطريرك عندما سمع كلامهم وقال هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين على تخريبهم الكنائس ولما جاءت هذه الأخبار حوادث مفتعلة بأن النصارى يحرقوا طيب وأن النصارى هم الذين دبروا للحرائق زادت ثورة المسلمين ضدهم وقيل أن الراهبين اعترفوا ده كلام برضه المقريب بأن 14 راهب موجودين بدير البغل دير البغل ده كان دير على اسم قديس الأنبا أرساني في جبل قرى وسموه دير البغل لأنه كان بيطلعوا الحاجة دي بوسط البغل يطلع الحاجة لركبان الفوق قال قال الراهبين دول اعترفوا ان في 14 راهب بدير البغل قد تحالفوا على احراق ديار المسلمين فهجموا على الدير المذكور بجبل سرة واحرقوا من رهبانه اربعه برضه في يوم الجمعه وكان نتيجه ذلك ان هاج جمهور الناس على النصارى وفتكوا بهم وصاروا يسلبون ما عليهم من الثياب حتى فحش الامر وتجاوزوا فيه المقدار وفيما كان يتفقد السلطان الحالة لنفسه في بعض أجزاء القاهرة أخذ الناس يتجمهرون حول السلطان بأعداد ضخمة وهم يصيحون نصر الله الإسلام انصر به محمد بن عبد الله ومن الأمور التي يرويها المقريزي أنه في صبيحة يوم الحريق ركب السلطان إلى الميدان الميدان دي حتة جنب القلعة اللي كان ساكن فيها على عادته ووجد نحو عشرين ألف من العامة قد سبقوا خرقا بلون أزرق وعملوا فيها صلبانا بيضاء وعندما رأوا السلطان صاحوا بصوت عام لا دين إلا دين الإسلام نصر الله دين محمد بن عبد الله يا ملك الناصر يا سلطان الإسلام انصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى ونفس الكلام بيتقال دلوقتي بس بطريقة ثانية فارتجت الدنيا ده كلام المقريبي ارتجت الدنيا من هول أصواتهم وأوقع الله الرعب في قلب السلطان وقلوب الأمراء وصار وهو في فكر زائد حتى نزل بالميدان وصراخ العامة لا يبطل فرأى أن الرأي في استعمال المضاراة وأمر الحاجب أن يخرج وينادي بين يديه من وجد نصرانيا فله ماله ودمه تصريح بقى من الحكومة من السلطان اللي يلاقي نصران يقتله وياخذ اللي عنه من وجد نصرانيا فله ماله ودمه فخرج ونادى بذلك ايه بعد كده وصاحت العامة وصرخت نصرك الله وضجوا بالدعاء وكان النصارى يلبسون العمائم البيض فنودي في القاهرة ومصر من وجد نصرانيا بعمامة بيضاء حل له دم وماله ومن وجد نصرانيا راكبا حل له دم وماله ومنع الأمراء من استخدام النصارى وأخرجوا من ديوان أخرجوا من ديوان السلطان وكتب لسائر الأعمال في كل القطر المصري بصرف جميع المباشرين اللي هم بيحصلوا الضرائب من النصارى وكثر ايقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا السعي في الطرقات بطلوا يخرجوا انما هم عارفين ساكنين فين واسلم منهم جماعه كثيره وكان اليهود قد سكت عنهم في هذه المره ما كانش حاجه جايب سيرتهم فكان النصراني اذا اراد ان يخرج من منزله يستعير عمامه صفراء من احد اليهود ويلبسها حتى يسلم من العامه ده كلام المقريبي ولكم أن تتصوروا كم عدد الذين قتلوا إذا كان ده تصريح اللي يلاقي نصران يقتله وياخذ اللي عنه. ما هو إيه؟ يتقتل يا يسلم. ما فيش حاجة جديدة لا جديدة في الشمس وأول ما العرب دخلوا هنا على في وقت عمرو بن العاص خيروا الأقباض من ثلاث حاجات يا الإسلام يا الجزية يا القتل مش حاجة جديدة بعد ذلك يحصي المؤرخ المقريزي الخسائر التي تسببت عن هذه الكارثة فيقول ان عدد الكنائس ده طبعا ده ده هو اللي بيقول كده انما للاسف احنا ما عندناش ناس تانيين مؤرخين أباط يقولوا لنا عن الحاجات المصايب اللي حصلت في الفترة دي ولكن أنا شخصيا ابتديت أشتغل في الجزء ده وإن شاء الله بمعاونة بعض تلاميذي من الكريتيين الخريجين نشتغل عشان نلقي مزيدا من الضوء على هذه الفقرة الغامضة وطبعا احنا لا نستطيع ان احنا نثق في أقوال المؤرخين المسلمين إنما ده بس بيبين لنا فرق أحصل المؤرخ المقريزي الخسائر التي تسببت عن هذه الكارثة فيقول أن عدد الكنائس التي خربت بمصر 59 12 كنيسة بالقاهرة 8 بمصر القديمة 4 باسكندرية 2 بدمنهور 4 بالغربية 3 بالشرقية ستة في البهنسة المنطقة بتاع بني مسار ثمانية في المنيا ومنفلوط وأسيوط 11 بنواحي أوس وأسوان كنيسة واحدة في أبطيح دي مركز الجيزة محافظة الجيزة يعني على مستوى القدس مش مسألة محلية ونقدر نقدر الخسائر اللي حلت بالناس وقد ايه عدد اللي اسلموا وعدد ايه العدد اللي اتقتل هذا فضلا عن عدة أديرة هدمت عن آخره ويختم المقريز المؤرخ المسلم هذه المأساة بالعبارة الآتية يقول وكانت هذه الخطوب الجليلة الخطوب يعني المصايب جمع خط وكانت هذه الخطوب الجليلة في مدة يسيرة كان قلما يقع مثلها في الأزمان المتطاولة وهلك فيها من الأنفس يعني قتل فيها من الأنفس وتلف فيها من الأموال وخرب من الأماكن ما لا يمكن وصفه لكثرته بعد ذلك نفس السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد العمايل دي كلها في سنة 1329 ميلادية صرح للأباط بإعادة ما تهدم من كنيسة ست بربارة في مصر القديمة بناء على التماسه فأذن لهم وبالفعل عمروها وبنوها لكن المسلمين لم يرقهم ذلك وادعوا ان النصارى استحدثوا بناء الى جوار الكنيسه لم يكن موجودا اصلا امر السلطان بهدم ما استجد الحته بس الجديده اللي بيدعوا عليها لكن الغوغاء بادروا وهدموا الكنيسه كلها في وقت قصير واقاموا موضعها محرابا زاويه اذنوا فيها وصلوا وقرأوا القرآن خلاص زي ما حصل من ثلاث سنين جراج في شارع في شبرا جراج بالليل راحوا مطلعين عربيات وهب الله اكبر خلاص بقى جامع أقاموا موضعها محرابا وأذنوا فيه وصلوا وقرأوا القرآن فلما اشتكى النصارى أمر السلطان بهدم المحراب إنما الكنيسة انتهت وحادث آخر اتهم اتهم أحد النصارى أنه حفيد رجل كان قد اعتنق الإسلام يعني ابن ابن واحد قالوا ده أسلم قبل كده وما دام أسلم دخل المصيادة خلاص ما يطلعش أبدا وهذه هي الحرية وهذه هي حقوق الإنسان فحكم القاضي على هذا النصراني بالقوة أن يدخل إلى دين الإسلام وأمر بإلقائه في السجن ليجبروا على ذلك أنا مش قادر أفهم إذا كان الإسلام بينادي بالحرية فأين الحرية؟ نفسي حد يفهمني الحتة دي بس الحرية الشخصية فين؟ فسعى الأقباط لدى الحاكم حاكم القاهرة وأطلق سراح هذا الرجل ليلا وفي اليوم التالي توجهت الجماهير إلى منزل القاضي وكان الحاكم قد استدعاه ولامه بشدة شايفين انتوا ال ال ال العناصر السوقة والغوغاء كل حاجة بيتدخلوا فيها الحاكم استدعى القاضي ازاي انت تسجن الراجل ده ولامه بشدة على ما اتخذه من إجراء غير أن الجماهير أيدت صراحة موقف القاضي واحتجت عملوا إضراب وأغلقوا الحوانيت بالدكاكين وأخذت تقذف الحاكم بالحجارة ثم توجهت الجماهير الجماهير نحو الكنيسة المجاورة لهذه المنطقة فخربتها وأحرقت الصلبان والصور التي فيه ونبشت القبور حتى اللي ماتوا واستريحوا نبشت القبور واخرجت الجثث والقتها في النيران وشرعت في مهاجمه النصارى القاطنين في تلك المنطقه انما اذا احنا شفنا صور قاتمه من بعض الاقباط الذين ضعفوا واعتنقوا الإسلام لا يتبادر إلى الذهن أن جميع الأحواض استكانوا للمظالم الناس اللي استكانوا وقبلوا أن ينكروا دي- دينهم المسيحي هم الناس اللي اللي فضلوا الم- الوظائف الدواوين عن المسيح ودي حاجة مش جديدة بيلاطس خير اليهود قال لهم أطلق لكم المسيح ولا باراباس باراباس ده كان مجرم قالوا لا باراباس وما زال الله حتى الآن بيوجه إليك السؤال المسيح أم باراباس العالم ولا المسيح اختار اختار وكثيرون مع الأسف يختارون باراباس ويختارون العالم والمسيح يظل وحيدا تأتي ساعة وهي الآن يتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي لكن التاريخ وبالذات المؤرخ المقريزي يسجل لنا عينات من الأخبار آثروا حياة الاستشهاد كان نفسنا حد ثاني يكتب لنا عن البطولات دي فيذكر في أحداث سنة 1353 ميلادية 754 هجرية أن قبطيا من مواليد الطور وكان كاتبا في أحد الدواوين قصد القاهرة ووقف يخطب ضد الديانة الإسلامية فلما قدم للتحقيق قال للقاضي إن هدفي الحصول على شرف الاستشهاد وفي سنة 1390 ميلادية قدم القاهرة جماعة من الرجال والسيدات كانوا ضعفوا وقت الشدة وأعلنوا إسلامهم أتوا إلى القاهرة وأعلنوا على الملأ خروجهم عن الإسلام وعزمهم العودة إلى حظيرة المسيحية وقالوا لقد جئنا هنا لكي ننال غفران الخطايا التي اقترفناها فنقدم حياتنا على مذبح التضحية لننال نعم سيدنا المسيح فقطعوا رؤوسهم جميعا ليه؟ مرتدين ليدخل المصيدة ما يطلعش وهذه هي الحرية هذه منتهى الحرية أن الإنسان يفقد حريته وهذه هي الديانة وفي سنة 1392 ميلادية قام في القدس أربعة من الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الإسلام وتكلموا عن الإسلام بأسلوب فيه تحقير فحكم عليهم بالحرق أحياء وفي سنة 1442 يذكر لنا مؤرخ آخر اسمه السخاوي له كتاب اسمه السبر المسبوك